بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعيش كل يوم معاكم قصص القرآن كل يوم قصة جديدة نعيش معاها ونكتشف حاجة جديدة ونفاجأ إن قصص القرآن فاكرين يا جماعة أول حلقة في رمضان لما قلت لكم قصص القرآن دون هيصلح كتير من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا لأن كل قصة بتسمعها هتشوف فيها نفسك وحت وهتخاف وهتسال نفسك يا ترى انا فيا القصه دي وزي ما قلنا مش دايما ابطال القصص ناس كويسين احيانا ابطال القصص بيكونوا ناس عملوا مشاكل زي قصه النهارده خلونا نبدا وندخل في القصه على طول لان القصه النهارده طويله وهناخدها على يوم واحد بس الدنيا بتتقلب بالناس غنى وفقر عز وذل الدنيا طبيعتها كده وساعات بتفتح قوي وساعات الفلوس بتيجي كتير قوي وساعات الجاه بيجي كتير قوي قصة النهاردة بتكلم عن واحد كان مستور كان مستور وعايش مستور كان طموح قوي جت الفلوس ما استحملش وجه الجاه والشهرة والمنصب هو كان هو كان عنده اخلاق ومبادئ لا لا لا لا ده اكتر من كده ما كانش اخلاق ومبادئ ده كان متدين كمان لا مش متدين بقى اكتر من كده ده كان صاحب رساله عايش الرساله وشايلها على كتفه وعايش بيها اول ما جت الدنيا بعدينه من اجل الفلوس والجاه ما استحملش رساله للمستورين وللاغنياء حد عرف القصه بتتكلم عن مين وياخد 100 100 كورونا مين القصه بتتكلم عن مين قارون قارون تعالوا نبدا قارون قارون أول كلمة في القصة إن قارون كان من قوم موسى من قوم خلي بالك دي الآية دي بس الكلمة دي طبعا احنا في سورة القصص اللي عايز يفتح سورة القصص من أول الآية 76 بتحكي ربع كامل يعني القصة جاية في سورة القصص سورة القصص بتتكلم عن موسى وقارون ملازم لموسى فثلاث أرباع بتتكلم عن موسى وآخر ربع اللي بتتختم بيه السورة قارون هتشوف ليه أول كلمة إن قارون كان من قوم موسى يعني إيه كان من قوم موسى ده من بني إسرائيل ده من ده من المستورين اصل فرعون كان مقسم الناس يستضعف طائفه جعل اهلها شيعا مقسم الناس طوائف يستضعف طائفه علشان الباقي كله ياخد باله ويبقى ماشي كويس فماسك طائفه مبهدلها درجه سادسه ومرمطه ويذبح ابنائهم ويستحي نسائهم اللي هم مين بني اسرائيل قارون منهم قارون مش قارون ما كانش غني قارون مش وارث قارون مش مش من المصريين اصلا قارون من بني اسرائيل قارون من الغلابه المطحونين المضطهدين راجل غلبان بسيط مش بادي مش بادي غني كل ده تفهمها من كلمه كان من قوم موسى لا كان من قوم موسى معناها كمان حاجه تانية ده ما كانش بيقول ان فرعون اله ده موحد ده ده ده عابد لربنا ده مؤمن مصلي لا كان من قوم موسى لها بعد ثالث كان من قوم موسى مش كان من بني اسرائيل كان ممكن يقول ان قارون كان من بني اسرائيل من قوم موسى من الاتباع المقربين ده صاحب رسالة ده شايل مع موسى يقال ان هو من الاتباع العباد اللي كانوا شايلين مع موسى شيلة كبيرة ده صاحب رسالة يبقى كان من قوم موسى تفهم منها ثلاث حاجات ثلاث حاجات هو اصلا من المستورين البسطاء الفقراء من وسط الناس من, من الشعب من العامة مش واكل بمعلقة ذهب اتنين دون مؤمن مسلم ثلاثة لا آه ده قريب قوي ده في الدائرة القريبة أصل لو قال من كان من بني إسرائيل في بني إسرائيل ناس مش كويسة لكن ده من قول موسى ده من ده من الخلاصه مم. بس خلي بالك الايه بتقول ايه كان وحط تحت كان 100 خط كان كان يا خساره باع اهله وناسه ما هي معناها كده كان من كان منكم يا باعكم باع الناس اللي هو طالع منهم يا ترى انت فاكر فاكر فاكر اصحاب زمان انت بعت حد انت اتغيرت اتغيرت عليهم في سابوك فاكر قبل ما تبقى غني قبل ما تسكن في العماره الفلانيه لما كنت ساكن في الحته الفلانيه فاكر الناس بز... فاكر الناس بتوع الحته بتوع زمان يا ترى اتغيرت عليهم ربنا يستر ان قارون كان من قوم موسى هتقول لي كان ديا آه يعني يعني يعني ايه كان من ما هو الجينات بتاعته قوم موسى ما هو الجينات بتاعته بني اسرائيل مين اللي يملك انه يقول لا ده مش من بني اسرائيل ربنا بيقول لان الموضوع مش موضوع دم الموضوع موضوع صفات واخلاق هو كان زي ما ربنا قال لنوح قال يا نوح انه بيقول له على ابنه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح إن قارون كان من قوم موسى أظن كده ات- اتفهمت و- و- وبقت واضحة إيه اللي حصل اتغير اتغير إزاي ما استحملش اتقلب 180 درجة يعني الموضوع اصله عايز قلوب ثابته راسخه ايمانها مليان بربنا هو ربنا فتح عليه عارف لما تقول ده التراب في ايده ذهب اهو قارون ده كان من النوعيه دي عارفين المثل اللي بيقول مالك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب ع- آه، ربنا اداله اداله اداله ايه خد خد زي ما انت عايز خد زي ما انت عايز وربنا بيوصف لك غناه يعني عايز تعرف هو هو هو غني قد ايه آه، هيوصف لك ربنا بس مش هيوصف لك بارقام الفلوس لان الفلوس ما عملتها ب- وقيمتها بتتغير من زمن لزمن هيوصف لك بطريقه نقل الفلوس واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه مفاتيح الكنوز مش الكنوز مفاتيحها ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه العصبه من 20 ل 40 في اللغه العربيه مفاتيح الكنوز لما يجي 40 واحد يشيلوها تبقى تقيله عليهم ده الكاش ما هو اصل لسه له عمارات و- و- واطيان لان فخسفنا به وبداره بقصوره ده الكاش الكاش آه، آه، لما يجي 40 واحد يشيلوا ال- الخ- ال- المفاتيح مش الخزن يشيلوا المفاتيح تبقى تقيل عليهم لتنوء بالعصبة أولي القوة مش ال 40 التعبانين طب تيجوا نحسبها ال ال ال الشوال ياخد كام مفتاح قول مفاتيح زمان انسى مفاتيح دلوقتي مفاتيح زمان اللي قد كده ياخد مثلا 500 مفتاح عشان يبقى تقيل على واحد قوي 500 مفتاح ف 40 يبقى عدد الخزن قد ايه 20000 خزنه يعني لو جبنا اغنياء العالم دلوقتي أغن... مين اغنى اغنياء العالم وسيلنا فلوسه قلنا له حو- حولها لكاش يطلع قانون اكتر يعني بيل جيتس ولا قانون مش عارف بس ده ده ده ده, ده ايه ده بس الكاش الكاش بتاعه لسه العمارات ولسه الاطيان ولسه ربنا بيوصف لك غنى ما استحملش بقى مش عايز تبقى زيه نفسك نفسي يا ريت ابقى زيه يا ريت طب لو انت مستور يا مستورين احمدوا ربنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بغير الحق لو مستور واوعى يا اولاد لو ابوك مستور تبقى متضايق منه واوعى يا ستات ن- عندنا طموح وعايزين نتحسن طبعا طبعا بس واحنا عندنا طموح محافظين على ثلاث حاجات ايمان شديد اعبدوا ربنا اتنين احنا تربيتنا كوي- اصله طيب آه، الحمد لله ها ثلاثة مين هيعيننا مين هيقول لنا انتوا اتغيرتوا ويمسك على ايدينا ونقول له حاضر طيب هو وصل للكنوز أو- وبعدين خلي بالك واتيناه من الكنوز ده مش كنز واحد يعني دلوقتي رجال الاعمال يقول لك ده انا وقعت على كنز توكيل شركه مرسيدس في بلد كذا ده انا وقعت على كنز توكيل شركه بترول واتيناه من الكنوز ده عنده كل التوكيلات يعني احتكار على الاخر انا عارف ان جواك سؤال دلوقتي هو جاب الفلوس دي ازاي انا اقول لك جاب الفلوس دي ازاي انا هقول لك المليون الاولانيه اصل خلي بالك ده طالع من بني اسرائيل طالع من الغلابه شاطر وطموح الغلابه لما بيلاقوا وفرعون منع حد من بني اسرائيل يوصل لمراكز عاليه كله تحت لو طلع واحد شاطر وطموح الناس وهو من الغلابه الناس الغلابه بتعمل معاه ايه تقف جنبه هو كبر بفلوس الغلابه بني اسرائيل لو هيشتروا يشتروا منه ولو ولو عايز يكبر يساعدوه يكبر ده هو كبر بيهم ده المليون الاولانيه بيهم كب- كبرت ازاي يا قارون انت كبرت ببني اسرائيل بني اسرائيل ما صدق طب وموسى موقفه منه ايه فرحان بيه صح ولا لا واحد من قومي واحنا محتاجين راس مال في مواجهه فرعون اللي حارمنا من كل شيء ده احنا مش عارفين نعلم عيالنا ففرح بيه موقف موسى فرحان وموقف بني اسرائيل فخورين وبيكبر قارون وبيكبر وبيكبر وبيكبر هو حتى الان منتمي مازال للفكره صاحب فكره صاحب رساله هو مازال صاحب رساله بس لما فتحت قوي ان قارون بص الايه خطيره قصه قارون دي انا عايزك بعد ما نخلص نقراها وتبص في المرايه المرايه هي القران فاكرين اول حلقه لما قلنا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم الايه اللي بتقول كده انتوا انتوا اوضاعكم كلها في الكتاب ده يا جماعه مش قلت لكم برنامج قصص القران يحببك في القران ويخليك تدخل على القران بعد كده وتعيش معاه عايز اختم مش عشان اخد ثوابه بس عشان اصلح نفسي إن قارون كان من قوم موسى آه فبغى عليهم هيبدأ يسقط خمس سقطات يا وم... يا- يا ناس يا مستورين انتوا مش قد السقطات دي دي دي فيها دي فيها جهنم وفيها ضياع دنيا لو مستور احمد ربك اشتغل بس احمد ربك ها السقطات السقطة الأولى بغى عليهم يعني ايه عمل ايه بدأ يحتكر أول البغي احتكار بدأ يحتكر السلع احتكر احتكر احتكر بدأ يضاعف الأسعار ويعلي السعر بغى عليهم و... و... ويوجد تبريرات اصل انتوا مش عارفين ده انا اصل السوق بقى صعب جدا ده انا بخسر ده ده, ده انا قدام اللي انتوا بتاخدوه دون بقى ما- مش ما هي الدنيا كده كل وده الكلام اللي بيتقال ده انا باسعار وبالتضخم اللي حصل ده انا كده مقلل لكم الاسعار انتوا مش اصل انتوا ما بتفهموش في الاقتصاد ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ومن هنا الثوره بدات تتضاعف اضعاف مضاعفه احتكار فبتضرب ال- الاموال بتضرب بض- غير عادي وبعدين خلي بالك بغى عليهم غير ظلمهم بغى عليهم اسوا من ظلمهم البغي التلذذ بالظلم اه ده بنت اول ص- ده عنده عقده نقص ده ده اتنكر لاهله ده اول ما بغى مش بغى على غيرهم ده اول ما بغى بغى عليهم انت نسيت نفسك اخبار اصحاب الماضي ايه انت اتغيرت مم. فاكر اهل الحته فاكر الناس الصحاب بتوع زمان لما كنت بسيط قبل ما تبقى بتمضي و- و- و- وصاحب شركه كذا او او مدير في شركه كذا اسال عليهم الليله دي اسال عليهم وخليهم يشوفوك عشان يقولوا لك انت اتغيرت ولا لا فبغى عليهم هم وبيتلذذ بالبغي وعلى فكره كلمه البغي بغى يعني تلذذ بالبغي منها جت كلمه بغاء اللي هو التلذذ القبيح الحرام تلذذ الحرام بالمراه ف- سمي منه كلمه بغاء فبغى عليهم يعني ايه بغى بقى بيتلذذ بذلهم ازاي واحد مش لاقي ياكل يضحك عليه واحد يطلب منه دين يديله ويقف عليه وهي ملاليم بالنسبه له عشان يذله وبعدين يقول له طب تعالى اشتغل عندي عبد ويجي ويمرمطه بديني اه ادي اول سقطه بدات بني اسرائيل تشك في تصرفاته بدا موسى يرقب بس هو ما زال يحمل وجه ال... ولما تساله طب انت ليه بتبغي عليهم يقول لك لا انتوا مش عارفين اصل الفقير ابن الذين دون ده مش محترم مش مؤدب فانا بربيه علشان ده من قوم موسى فلازم يبقى شكلنا كويس فانا بعلمه الادب علشان بعد كده اصل ده حرامي التاني ده حرامي وما ينفعش يبقى في وسطينا واحد حرامي فانا بقى في تبريرات وفي مبررات بني اسرائيل لسه ما زالوا بيأملوا ما زال عندهم طموح فبدأ يظهر السقوط الثاني ايه السقوط الثاني العجب والكبر عالي قوي بيه عظيم انا وبيقص لهم بقرف انتوا المتخلفين وموسى ده اللي مضيعكم بر... يا نهار ابيض ده, ده زاويه الانحراف بسرعه كده فلوس يا مستورين احمدوا ربنا ويا اغنياء يا ترى انتوا بقيتوا كده الكبر انا رايي احسن رايي محدش يتكلم وانا بقول رايي لان طالما انا غني يبقى اكيد رايي صح لان انا شاطر بعرف ازاي اجيب الفلوس وبالتالي فانتوا كلكم تسكتوا لان ارائي هي الصح وارائكم هي الغلط ارائكم اكيد غلط الكبر جبتها منين اذ قال له قومه لا تفرح تفرح في القرآن مش معناها الفرحة معناها الكبر إن الله لا يحب الفرحين يا متكبرين بعد ما ربنا فتح عليكم بعد ويمشي يلبس البدلة ويمشي يسلم وهو ماشي في الكوريدور بتاع الشركة آه، كده عشان هبتي كمدير لازم يتحافظ عليها آه، هل انت بتتغير هل حصل فيك كده خلي بالكم آه، عشان كده عشان الكبر اللي فيه فخسفنا به وبداره الأرض ليه يعني ما هو آه، الجزاء من صنف العمل مش هو تكبر فوق الارض طب انزل تحت الارض لا اله الا الله وعلى فكره بقى كل متكبر في الدنيا دي بيتخسف بيه هتقول لي ايه بيتخسف بيه ما نعرفش حد نزل. لا بيتخسف بيه في الدنيا بتتخسف منزلته بتتخسف قيمته قدام الناس مش اتكبرت طب هنردك لقيمتك مش تكبرت طب هتهان قدام موظفينك مش تكبرت طب هتهان قدام عيالك اوعى الخسف اوعى يا جماعه التكبر ده تاني سقطه ليه اول سقطه بغى عليهم تاني سقطه تكبر عليهم هل انت متكبر بعد ما ربنا فتح عليك ما انا بقول لك بقى راجع قيمك ومبادئك ما انا عمال اديك السقطات بتاعته واقول لك واقول له انت فين خسرت ايه في دول هل انت اتغيرت فاكر التواضع بتاع زمان فاكر لما كنت بسيط ايه يعني في الكليه لو حد قال لك كلمه مش كويسه معلش بتعديها لانك غلبان خفيف دلوقتي يستجري حد يكلمك نص كلمه تستجري مراتك ده انت اول ما اتجوزتها كنت طيب لما كنتوا غلابه مع بعض شقيانين مع بعض تقدر تفتح بقها دلوقتي تقدر انت معاك فلوس كتير بتصرف دلوقتي وهي اللي غلبانه شايف بدا الكبر بقى فخسفنا به خلي بالك الجزاء اوعى اوعى الخسف اوعى الخسف ولذلك يعني اتخسف بقيمته عشان كده الامام الشافعي له كلمه جميله جدا يقول لك لا ترفع سعرك فيردك الله الى قيمتك خطير الشافعي يعني دي كلمه ما يقولهاش لواحد خبير بالدنيا لا ترفع سعرك يا جماعه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ان الله النبي يقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم من بعض يقول الله في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا وجعل النبي يخفض باطن يده إلى الأرض من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل النبي يرفع باطن يده إلى السماء من تواضع لله رفع دي تاني سقطة آه، اوعى تتكبر ايه السقطة التالتة تعالوا نسمعها ونكمل بعد الفاصل بس في واجب هطلبه منك لغايه ما نرجع من الفاصل ممكن لو سمحت توطي التلفزيون خالص وتقعد كده تسكت مع نفسك تسال نفسك انا اتغيرت ولا لا ولو جنبك مراتك قول لها تعالي نصارح بعض انا اتغيرت ولا لا انت انت انت شايفاني ازاي انت اكتر واحده شايفاني مكملين مع قصه قارون عمرك شفت قصه قارون كده افتحها النهارده واقراها قصه قارون قصه الناس اللي اتغيرت وفقدت مبادئها لما الدنيا فتحت عليها وقصة المستورين اللي مش عارفين ان الستر نعمة وان ربنا زي ما بيبسط الرزق نعمة زي ما بيضيق الرزق نعمة طيب قصة قارون بدأت نعرض خمس سقطات بدأ يسقطها أول سقوط سقط قارون فاكرينه كان إيه؟ كان بغى عليهم نسي أهله وناسه أدي أول واحدة نسي أهله وناسه وتبرأ منهم تاني سقطة تكبر عليهم وبالتالي بدأ يبعد عن موسى وبالتالي هو موسى عنده ايه عنده رسالة وانا عندي فلوس هو احسن مني في ايه ده انا بشطارتي جمعت الفلوس دي هو في الاخر جمع ايه معهوش حاجة وبعدين دول بني اسرائيل دول انا انا انا اقرب للارستقراطيين مش اقرب للناس قارون فسقط السقطة الثالثة ايه السقطة الثالثة بس هو في السخطة الثانية مع الكبر عقلاء بني إسرائيل بدأوا يلاحظوا خلي بالك موسى مش ظاهر في الصورة سيدنا موسى ما ينفعش يظهر في الصورة يعني هو يرقب وفي ناس ثانية بتتكلم لأنه لو ظهر في الصورة أنت بتحسدني أنت يعني هو خلاص هو ما عادش هو ما عادش جزء من الرسالة وبيتكشف يوم بعد يوم بس لسه ما اتكشفش قوي فبدأ عقلاء قومه يكلموه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ودار بقى الحوار ده بينهم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أنت نسيت رسالتك ولا إيه يا قارون؟ يا عم ده أنت زمان كنت بتقول ربنا أنت ده أنت كنت محجبة وكنت بتقولي وكنت بتقولي أنت بعتي أنت بعتي الكلام ده إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يا عم يا قارون انت ناسي ان انت كنت بتقول انا بعمل كل ده عشان ربنا ده انت ده احنا كنا بنديك فلوسنا وتقول لنا علشان ننصر الرساله وعشان بلدنا تبقى احسن وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا اوعى تفتكر ان احنا بنقول لك كده يا قارون عشان عايزين ناخد فلوسك او ان احنا بنضيق عليك احنا بنحبك او اوعى تفتكر ان احنا بنقول لك كده عشان احنا فاهمين ان المسلم يبقى فقير لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا خد من الدنيا بس وأحسن كما أحسن الله إليك شوفوا توازن كلامهم الحقيقة ولا تبغي آه بص اللي جاية دي ما كناش نعرفها بقى دي دي, دي السقطة الثالثة هيقولوا له إيه كمان ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هو قارون أفسد آه ما هو أصل قارون لما المال بدأ يزيد طب ما نزود أكتر فبدأ المال الحرام هو لغاية دلوقتي كان احتكار آخره واحتكار حرام بس بدأ بقى ازاي نعمل ملاهي مباحة او ملاهي تشغل بني اسرائيل تزود الفلوس وال... والهاء الناس بيجيب فلوس كتير والفضائيات اللي بتعرض الرأس وال... وال... والإفساد للشباب بتجيب فلوس بدأ قارون يروح على سكة المال الحرام بدأ ولا تبغي الفساد في الأرض السقطة الثالثة بدأ يفسد تخيل هو كان صاحب رسالة يصلح بني إسرائيل دلوقتي هو بيفسد بني إسرائيل بيبوظهم هو اسمه أحمد ومحمد وعلي هو من الأمة والأمة يا عيني منهارة محتاجة فن ومحتاجة إعلام بس محتاجة فن وإعلام يرتقي بالشباب مش يزود الغريزة عندهم يرتقي بيهم عشان يعملوا نهضة لبلادهم عشان بلادنا عايزة تنهض بس هو عايز يجيب فلوس فعايز يجيب فلوس هيجيب إيه خلي الأمة ترقص خلي الشباب والبنات تثار الغرائز بتاعتهم بأغاني فيديو كليب ولا تبغي الفساد في الأرض يا ناس يا أصحاب الفضائيات إن الله لا يحب المفسدين دي السقطة الثالثة يا أباء لما تيجي تجوز بنتك قبل ما تفرح هو معاه فلوس كام اسأله جبت الفلوس منين اوعى تأكل ولادك حرام اوعى المال الحرام كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به يبقى السقطة الثالثة اوعى تكبر فلوسك بالفساد اوعى يا جماعة يا مستورين عشان عايز تطلع من مستورين للأغنياء أو نص أغنياء تعمل إيه؟ تاكل حرام لا يحب المفسدين انت صلي زي ما انت عايز انت غير محبوب من الله ما بيحبكش وريني هتفلح ازاي السقطة الأولى بغى عليهم نسي أهل وناسه أهل حتته السقطة الثانية تكبر السقطة الثالثة أفسد مم. السقطة عايز تشوف اللي بعد كده تدرج لما هو أسوأ هم قالوا له إيه قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين رد عليهم قال إنما أوتيته على علم عندي خلي بالك الرد ده خطير هم بيسالوه انت جبت فلوسك ازاي ولا بيقولوا له استخدم فلوسك صح بيرد على سؤال ما اتسالش اللي واكل حد حق حد جواه ضميره بيعذبه هو عايز يقول لهم ما حدش له فضل عليا هو بيقول لهم كده انا ما جبتش الفلوس دي من الغلابه انت جايبها من الغلابه انا ما جبتهاش من الغلابه ما حق انما اوتيتو هم ما سالوكش السؤال ده هو بيقول لك استخدم فلوسك صح بيقول لهم انما اوتيتو انا جبته انما بس هو خلي بالك هو بيقول لهم انما اوتيتوه على علم عندي بيقول لهم ما حدش له فضل عليا ولا انت يا موسى ما حدش يكلمني ما حدش له كلام عليا ده بياخد خطوه عمال يبعد شايف يا ترى انت حصل لك كده يا جماعه اللي معاكم فلوس انت كده ارجوك ارجع بالذاكره غمض عينيك وارجع بالذاكره 20 سنه لورا افتكر قبل ما تتجوز الست فلانه وانت يا ستي ارجعي بالذاكره قبل ما تتجوزي جوزك ده ها فاكره صلاتك وعبادتك فاكره فاكره فاكره يا ترى انت يا ريت تبقى زي ما انت انا مش ب... انا مش بضايقكم يا رب تكون يا ريت ده انت تبقى عظيم وما بقولكش ما حدش هيتغير واوعى حد يفهم من كلامي ان ان ما فيش حد افكاره بتتغير كلنا افكارنا بتتغير وبيحصل عليها تغ... بس انا مش بتكلم على الافكار اللي بتتغير انا بتكلم عن المبادئ والاخلاق و... وثباتها إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ها ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي بس هو كمان وهو بيقول انما اوتيته على علم عندي ده مش بس قال لهم ما حدش له فضل عليا ده بيقول كمان ربنا ملوش فضل عليا يا جماعه اوعوا تنسوا فضل ربنا عليكم والله ساعات للاسف ناس كتير بتعملها انا شاطر ويبقى قاعد شفت شفت انا بقيت بعرف اعملها ازاي يا عم هو مين اللي علمك مش ربنا اللي علمك انما اوتيته على علم اوعى تنسى فضل ربنا ولذلك بص اول مره كلامهم ماشي اول مره يدخل تعقيب قراني بص ربنا الايه اللي بعديها بيقول ايه اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو اشد منه قوه واكثر جمعه يعني اول مره يجي التعقيب شديد كده الا دي كمان نسيت فضل ربنا فاتنقل الى السقطه الرابعه ايه السقطه الرابعه بقيه الايه بتقول ايه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون يعني ايه ولا يسال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني ايه هو مجرم ومن اجرامه بدأ يعلن ما عادش حد يسألني ولا يكلمني على فلوسي ولا يكلمني عن اخطائي دي السخطة الرابعة ليه قطع العلاقة مع اي حد ينصحه او يكلمه لو ما بقالكش حد كبير ينصح لو مالكش كبير مهما كبرت لو مالكش اللي اكبر منك اللي اللي توطي يعني انا ساعات كتير يتقال لي فلان اقول له طب مين كبيره يقول لي ملوش كبير افتكر قارون هو النهارده لغى الكبير لغى موسى ولغى اي حد ولغى العقلاء التانيين انتوا مش عارفين انا مين انتوا مش عارفين انتوا تكلموني انا ده انا صاحب العلم ولا يسال عن ذنوبهم المجرمين من النهارده ما حدش له كلام عليا اول ما بقيت حضرتك حتى يا شباب انتوا لو قلت ما حدش له كلام عليا يا خساره انت خلصت لازم يفضل حق ده انت تجي انا بدور دايما لازم يبقى لي حد له كلام عليا وبفرح و- و- واقول له اقرا محاضراتي ويقول لي ايه الكلام الفارغ ده انت عايز تعدل الكلام ده اقول له حاضر اللي له كبير اطمن عليه ولا يسأل عن ذنوبهم والمجرمين دي السقطة الرابعة خلي بالك السقطة الرابعة دي أسوأ سقطة عارف ليه؟ طول ما ودنك ما بتسمعش من حد خير هتقع أكتر طب طب ما هو أي حد له أصحاب طب هو دلوقتي استبدل أصحابه هيستبدلهم بمين؟ بالمنتفعين ده قارون هيتلم حوالين مين؟ ناس هتطبل وتزمر وتقول له عشان ياخدوا إلكشن يا ويقولوا له كلام ايه ده انت عظيم ده انت ما حصلتش السقطات دي بتشوفوها في حياتكم مش كده؟ شوفوا القرآن رهيب حاجة ح- ده ده ده, قر- ده كتاب معجز يا اخوانا انتوا انتوا لازم تفهموا القران كده وتحسوا بيه كده. اقروه يا جماعه اقروا كتير اختموا كذا ختمه و... وانت بتختم ح- هتحس والله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر هتفهم هت... هيسروا عليك يا اخي على الاقل قصص القران ده تلتوا قصص هتفهم القصص ودينا بنشرح القصص تابع البرنامج وادخل على عمرو خالد دوت نت واعمل داونلود لكل الحلقات اللي فاتت عشان تفهم تلت القران يا اخي تلت القران تفهمه فتبقى عديت لسفينه القران وده هدف برنامجنا السنه دي السقطة الرابعة قطع أي حد ينصحه فخلاص بقى السقطة الخامسة دي شوفوا كل السقوط اللي فات أرجوكوا يا جماعة خلي ليك صديق مخلص ينصحك ويبقى شايفك فهيسقط السقطة الخامسة ياه السقطة الخامسة دي أسوأ واحدة بقى دي بقى الانهيار مش بقول لكم زحليقة ل- ل- لجهنم والعياذ بالله ايه السقطة الخامسة طب دلوقتي أنا عايز أحافظ على فلوسي وفرعون مش هيخلي اي حد من بني اسرائيل يحافظ على فلوسه ازاي احافظ على فلوسي ازاي احافظ على فلوسي ما اتاخدش مني وبعدين انا بقيت مشهور قوي وفرعون وهامان دلوقتي سمعوا بيا طب ايه الحل اتحالف مع فرعون ضد موسى باع نفسه هو منطقي مع نفسه طالما ماشي في السكه اللي هو فيها لازم يعمل كده في السكه اللي هو فيها يا مستورين ده الستر نعمه احمد رب اقعد اقعد بالله عليك المسطورين اللي زعلانين وبيقولوا ليه يا رب ما اديتنيش زي فلان حد عارف لو بقيت زي فلان هتعمل ايه احمد ربنا اشتغل واجتهد بس جواك رضا وجمد ايمانك عشان لو ربنا ادالك وادعي ان ربنا يرزقك بس عشان لو ربنا ادالك ما تسقطش زي قارون راح تحالف مع فرعون وتحالف مع فرعون طب وفرعون يقبل ليه طبعا يقبل فرعون في الوقت ده موسى والصحراء وموسى رمى العصا وانتصر على الصحراء وسمعة موسى وفرعون بدأ يقلق فرعون مزنوق ده واحد من بني إسرائيل زي موسى ومعاه فلوس ده ممكن يعمل فتنة داخلية أقوى من إن أنا أعمل لهم مشكلة فرعون يقبل طبعا ولذلك شوفوا الآيات شوفوا ربنا في آيات أنا مش عارف أنتوا واخدين بالكم منها ولا لأ تحس ان هو خلاص قارون بقى مع فرعون بص الايه تقول لك ايه ايات في سوره تانية ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا كلهم ساحر كذاب كان من قوم موسى انت متخيل المسافه طب بص الايه الثانيه وقارون وفرعون حطوا قبليهم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لا إله إلا الله الحمد لله على نعمة الفتح ربنا يسترنا ولو أعطانا يحمينا ويقوي ايماننا ويرزقنا صحبه تصلحنا وزوجه تصلحنا السقطه الخامسه اتفق مع فرعون اتفق على ايه انا هعمل لك فتنه داخليه بس حافظ لي على فلوسي ايه الفتنه الداخليه اللي هتعملها سيبني ابوظ موسى وابوظ بني اسرائيل هيعمل حاجتين حاجه في موسى وحاجه في بني اسرائيل هيعمل ايه في موسى حاجه بقى وطي قوي يعني قوي قوي قوي قوي جاب امراه بغي زانية وقال لها تروحي تفتري على موسى قدام الناس ان هو زنى بيكي يا كان من قوم موسى وقفت المرأة الز- تقول هذا الكلام وموسى شعر تخيل الواحد موسى فظل يدعو الله اللهم أظهر الحق اللهم اهدي قلبها لتنطق بالحق اللهم لا تفضح عبدك ونبيك اللهم أظهر الحق فسمعت المرأة دعاء فتابت وبكت وقالت قال لي ذلك قارون دي الاولانيه بس الثانيه بقى عملت فتنه فعلا عمل حاجه في بني اسرائيل عمل ايه اقنع فرعون خليني اخرج في فلوسي وزنتي على بني اسرائيل واستعرض موكبي هو قبل كده ما كانش خرج لان ما ينفعش يخرج غير موكب فرعون بس وهو نفسه يستمتع بفلوسه فاقنع فرعون ضحك على فرعون خليني اعمل كده موكب زي موكبك وادخل في وسط بني اسرائيل ونديهم شويه فلوس ونوقفهم طوابير مساعدات ونوريهم الزينه والقبهه و و و. موسى مع ايه؟ مع رساله لكن انا هديهم اللي هم محتاجينه ونزل فخرج على قومه في زينته اول مره بقى وحشم وعبيد وفلوس وعربيات وهدوم وخ... فخرج على قومه في زينته وفعلا بدات تحصل فتنه في بني اسرائيل بداوا يتفتنوا شوف الايه بتقول ايه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم القران شوف القران بيصور لك نفوس الناس النفوس دي موجوده في كل زمان ومكان اللي, اللي بيجروا اول ما يشوفوا اه يا بخته يا ريتنا زيه الناس دي ما سالتش نفسها سؤالين هل قارون سعيد؟ ما سالوش نفسهم السؤال الثاني دفع كام؟ الثمن اللي دفعه كام؟ عشان ياخد اللي خده ده قال الذين اوتوا العلم بدا في صراع داخلي جوه بني اسرائيل موسى ساكت ما ينفعش موسى يدخل ما ينفعش قال الذين اوتوا العلم ويلكم بيكلموا التانيين ثواب الله خير انتوا انتوا مش فاهمين حاجه ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون آه هو قارون الحقيقه لما وصل لكده انا في ملحوظتين عايز اقولها قارون ده انا متاكد يعني عمره ما قعد مع نفسه ساعه عشان كده انا عمال اقول للناس بعد الحلقه دي اقعد مع نفسك شويه آه الدنيا واخداه وعمال يلف عشان خاطري اقعدي مع نفسك ساعه كلمي نفسك انا عايزه ايه انا انا نفسي في ايه؟ انا عايزه ربنا ولا عايزه ايه؟ يا جماعه اقعدوا ما, ما تعملوش اوعى تقول لي اوعى تكون بتخاف تواجه نفسك، انت خايف تبص في مرايه نفسك؟ انت بتهرب من نفسك انت ضعيف كده؟ خليك شجاع بعد الحلقه اقعد مع نفسك قارون وصل لكده عشان كده عمره ما قعد مع نفسه طب انا سعيد انت مش سعيد مش سعيد اقعدوا مع نفسكم يا جماعه اوعى تقول مش فاضي اصل الدنيا واخداني انت عامل زي اللي راكب عربيه وطلع على الطريق الصحراوي قالوا له حط بنزين اللهم اصل انا مستعجل على فكره في ناس بتعمل كده فعلا دي النقطة الأولى اللي عايز أقولها على القانون، الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها على القانون بصوا يا جماعة احفظوا مني الكلمة اللي أنا هقولها دي. في حاجة اسمها رصيد القيم والمبادئ، رصيد رصيد. وفي حاجة اسمها رصيد البنك. اوعى تبيع رصيد القيم عشان تكبر رصيد البنك. قارون باع رصيد القيم عشان رصيد البنك سيب لولادك رصيد اخلاق وما تسيب لهمش رصيد بنك وما تخافش عليهم طبعا لو سبت لهم حلو بس اوعى رصيد البنك ياكل كل دماغك حط في رصيد الاخلاق اهم من رصيد البنك اوعى تفرح بالخزنه مليانه وانت مفلس في رصيد القيم لانك بعتها أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة ها قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته قارون ما عادش ينفع خلاص ما عادش في أمل في الإصلاح قارون بقى مضر على دعوة موسى قارون بقى أخطر من فرعون قارون بيعمل فتنة داخلية بني إسرائيل فخسفنا به وبداره الارض في كلمه ببساطه فخسفنا به وبداره الارض احذر احذر طب والكنوز اتخسفت راحت ليه يا رب ما كانت تفضل دي مال حرام ملهاش قيمه ما تنفعكش يا موسى انت وبني اسرائيل عنها ما بقت موجوده رصيد القيم اولى الله الغني تروح او يمكن كان خدها هياخدها فرعون لو كانت بقيت فيزداد قوه اقتصاديه لا الفلوس راحت الكنوز والخزائن والمفاتيح فخسفنا به وبداره الارض كلمة في منتهى الوضوح وفي منتهى البساطة وفي منتهى السرعة واختفى الموكب واختفى كل حاجة انتهت فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خلصت قصة قارون على كده بمنتهى البساطة دي الكلام الموجه للأغنياء نوقف على كده؟ لا لسه الكلام للمستورين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس المستورين الغلابة هيقولوا ايه بقى النهارده يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فهمنا فهمنا ان البسط الرزق نعمه ومنع الرزق ده ايه الق- ايه الجمال ده كلام الله والله هذا الكلام اللي يسمعه يؤمن بيه ويحسه يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا بايه بالستر لخسف بنا لولا الله والله الواحد حاسس بحلاوه القران عايز يختم ويختم ويعيش مع القران ويعبد ويصلي ويقعد مع نفسه بعد الحلقه ويراجع قيمه ويفرح لو ابوه مستور ويقول له لا يابا ده انا كنت بزعل هات ايدك ابوسها وتطبطب على جوزها وتقول لها تقول له الس- ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كأن ربنا بيقول لنا فهمتوا؟ فهمتوا ببسط ليه وبقدر ليه وبمسك ليه؟ ويكأنه لولا أن من لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون خلصت القصة آية الختام ايه آية الختام التعليق خلي بالكم أي قصة رب- قرآنية احفظوا الحكاية دي عني لازم نبص على آخر آية فيها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله على القرآن الآخرة للي, للي مفيش عندهم صفتين لا علو بغي و- وكبر ولا فساد ما الحرام وإفساد في الأرض صفتين يا أغنياء صفتين يلي عايزين يبقى عندكم طموح تبقى معاكم فلوس تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين العاقبة للمتقين آخر كلمة حلوة قوي قوي قوي اقروا القصة النهاردة ارجعوا بعد ما نقفل اقروا قصة وبص في مراية نفسك في القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم على فكرة عمر بن عبد العزيز كان عايش بالآية دي تلك الدار الآخرة عمر بن عبد العزيز لانه ايه كان من المشاهير وحاكم وسلطان فكان خايف على نفسه وهو بيموت ابتسم قالوا له لماذا تبتسم قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ومات كانت اخر حاجه نطق بيها كانه عاش بيها وحكم بيها وقاد بيها ومات بيها فبقي عليها عمرو خالد دوت نت النهارده عليه كل القصه دي تشوفوها